بسم الأب والابن والروح القدس إلى الواحد أمين في سلسلة دراستنا في الأناجيل دورنا النهاردة نتأمل في قصة ميلاد ربنا يسوع المسيح وهو الحدث اللي قلب وغير تاريخ البشرية لدرجة ان حتى التاريخ المدني للناس بيسموه ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد ميلاد المسيح كان ميلاد هادي جدا في مكان منزوي ووضع لا يليق اطلاقا بانسان عادي ومع ذلك هذا الميلاد الهادي غير وجه التاريخ وقصة ميلاد ربنا يسوع المسيح وردت في انجيل متى وانجيل لوقا عشان كده الاول هناخد كلمتين في انجيل متى الاصحاح الاول من الايه 18 بيقول اما ولاده يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف قبل كده شرحت لكم كلمة مخطوبة بمعنى ان هي في زواج على الورق يعني لكن لسه مفيش حياة زواجية كاملة لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس الآية اللي بتقول قبل أن يجتمع والآية اللي هي رقم 25 بتقول لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر خلت بعض الناس يظنوا ان العذراء اتجوزت يوسف النجار بعد ما ولدت المسيح لما يقول قبل ان يجتمع وجدت حبلة معناها ان كان في نيتهم يجتمع ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر معناها بعد ما ولدت ابنها البكر عرفها فدي بعض الناس فكروا ان العذراء مريم تزوجت يوسف النجار زواجا عاديا وخلفت منه اولاد تانيين ويستغلوا ايضا كلمة ابنها البكر على ان ده البكر يبقى ليه اخوات تانيين لكن اباء الكنيسة كلهم اجمعوا على ان العذراء دائمة البتولي ما تجوزتش ولا خلفت والمسيح بالنسبة لها هو الابن الوحيد زي ما هو بالظبط الابن الوحيد للاب الابن الوحيد للاب لانه مولود من الاب قبل كل الظهور ومحدش غيره مولود من الاب عشان كده اسمه الابن الوحيد وشرحتها لكم قبل كده بس لازم تبقى حاضرة في ذهنكم عشان ما ننساهاش ان المسيح مولود من الاب زي ولادة النور من النور هو بنقولها كده في قانون الايمان نور من نور الى حق من الى حق ومولود غير مخلوق وولادة بدون انفصال زي خروج النور من اللمبة وولادة باستمرار مش اتولد مرة واحدة وخلصت لا باستمرار خارج من الآب عشان كده اسمه المولود مش الذي ولد المولود يعني باستمرار خارج من الآب فهو ابن الآب الوحيد عشان كده كان لازم يكون ابن العذراء مريم ايضا الوحيد ابن الاب من جهة اللاهوت وابن العذراء مريم من جهة النسوت وكما انه ولد من الاب طبعا بدون زواج كذلك ولد من العذراء مريم بدون زواج لكن ميلاده من الاب ميلاد ازلي وميلاده من العذراء مريم ميلاد في الزمان ميلاده من الآب زي ما قلت لكم مستمر لكن ميلاده من العذراء حصل في لحظة من الزمان فهي أم وعذراء معا والآية اللي جت رقم 23 هل عذراء تحبل العذراء بالألف واللام معناها هي صفتها أنها عذراء كان ممكن يقول ها عذراء تحبل وتلد ابنا لو ها عذراء تحبل يعني واحدة من ضمن البنات العذارة هتحبل وتولد وما تبقاش بعد كده عذراء لكن لما يقول هل عذراء تحبل معناها واحدة مخصصة ومحددة وصفتها الدائمة ان هي عذراء هل عذراء شوف الفرق كان يمكن يقول ها عذراء تحبل لكن ده قال هل عذراء مين العذراء دي يقول واحدة هتقعد طول عمرها عذراء عشان كده اسمها العذراء قد يظن البعض ان احنا لما بنقول ان العذراء مريم ما اتجوزتش بعد ما ولدت المسيح ان احنا بنقلل من قيمة الزواج يقول لك طب انتوا زعلانين ليه لما تتجوز ما تتجوز هي مش بني ادم زينا طبيعية تتجوز هو الجواز وحش هو الجواز فيه نجاسة نقول لهم لا حاش ده احنا اكتر ناس بنقدس الزواج بدليل ان احنا بنعتبره احد اسرار الكنيسة السبعة وبنتمم سر الزواج قدام الهيكل بحضور الكاهن وبحلول الروح القدس مفيش حد في الدنيا يقدس الزواج زي المسيحيين وزي الارثوذكس بالذات فاحنا بنقدس الزواج طب ليه بتقول على العذراء ما اتجوزتش لانها ما اتجوزتش يعني هو ده اللي حصل تاريخيا انها ما اتجوزتش هنقول على حاجه ما حصلتش طب هي ما اتجوزتش ليه هي حر هي كانت نذرت بتوليتها لله بدليل لما احنا اتكلمنا في السؤال اللي سألته للملاك كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا السؤال بيدل على ان هي مش في نيتها ان هي تتجوز وتخلف وبعدين هناك اشارة جميلة قالها حسقيال وكل الاباء تقريبا علقوا عليها لما قال ان هو رأيت بابا في المشرق والرب الملك دخل وخرج والباب مغلق تقريبا مفيش حد من الاباء الا وقال هذا الباب هو رمز للعذراء مريم التي ظلت عذراء قبل ميلاد المسيح واثناء الميلاد وبعد الميلاد بعض الفنانين وهم بيرسموا صورة العذراء يحط لها نجمة فوق دماغها كده ونجمة على الكتف هنا ونجمة على الكتف هنا ويقولوا ثلاثة نجوم يشير إلى دوام بتوليتها عذراء قبل أن تحبل عذراء أثناء الولادة وعذراء بعد الولادة وإحنا لما بنقول إن العذراء مريم بتول وعذراء وبتوليتها دائمة بصراحة احنا مش بنمجد العذراء ونكرمها ده احنا بنمجد البتولية ونكرمها ليست العذراء تستمد مجدها من البتولية ولكن البتولية تستمد المجد من ان العذراء مريم كانت بتول امال ليه قال قبل ان يجتمعا وليه قال حتى ولدت ابنها البكر هنا التركيز بتاع متى البشير على انه يثبت لنا ان العذراء ولدت المسيح بدون زرع بشر تركيز في المسيح هذا الطفل المولود ما هواش انسان عادي ده واحد جه بدون زرع بشر ما هواش مساوي للبشر بطريقة مطلقة لكنه يشبهنا في كل شيء ما عدا الخطية لدرجة ان معلمنا بولس الرسول يقول ان المسيح جه في شبه جسد الخطية دي جت في رمية 8 جه في شبه جسد الخطية طب ليه شبه دي ما هو جسد قال عشان ما فيهوش خطية طب ليه ما فيهوش خطية لانه ما ورثهاش من ادم طب ليه ما ورثهاش من ادم لانه ما جاش عن طريق التناسب الطبيعي جه بمعجزة الهية عذراء قديسة طاهرة وبالإضافة لطهارتها وقداستها والنعمة اللي ملياها حل عليها الروح القدس وأيضا جه منها المسيح دون أن يمسسها إنسان فهنا الوحي المقدس بيركز لنا في شخص المسيح بيقول الطفل ده جه بدون زرع بشر عشان كده يقول خلي بالك قبل أن يجتمع وجدت حبلة ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر اما كلمة البكر معناها واحد مولود اول واحد مش شرط يكون له اخوات هو الواحد لما يكون وحيد وحيد يعني ما اتولدش حد قبله ولا بعده ما يبقاش بكر ما هو بكر والمسيح ايضا هو الوحيد وهو البكر لكن في نفس الوقت الكتاب المقدس قصد يذكر كلمة بكر عشان بعد كده هيقول لنا ان المسيح بكر بين اخوة كثيرين اللي هم احنا وهيبقى هو ايضا البكر من الاموات زي ما اتقال في سفر الرؤيا البكر من الاموات يعني اول واحد يقوم من الاموات تقول لي ما هو قبل كده العذر قام وغيره قاموا يقول لك لا ما هو قاموا وماتوا لكن الوحيد اللي قام ولسه ما ماتش مش هيموت هو المسيح فهو الوحيد اللي قام والباقيين هيقوموا زي قيامته فهو البكر من الاموات فالعذراء مريم ظلت عذراء بعد ولادة المسيح وطبعا ده شيء كان تدبير الهي من اجلنا هقول لكم ليه تخيلوا لو في انسان عظيم زي مثلا بابا شنود وكلنا بنفتخر ان احنا اولاده وفرحانين بانتمائنا ليه لكن مش هو برضه ليه عيلة واخوات واولاد اخواته مش كده وقرايبه نقول لهم يا بختكم يا بختكم ان انتوا قرايب الباب صح كده فايه رايكم لو كان الوضع ده في المسيح لو ليه اخوات من اب وام مش كانت تبقى دي عيله متميزه في كل البشر طب احنا ذنبنا ايه اشمعنى يبقوا ناس قرايبه قرايبه واحنا غرباء قال لا انا هبقى اخ لكل البشريه وهبقى ابن لكل البشريه عشان كده سمى نفسه ابن الانسان مش ابن فلان ابن البشرية عشان يبقى كل البشرية تاخد بركات متساوية ما يبقاش في حد العيلة المالكة مفيش حد العيلة المقدسة بتاعت المسيح لا احنا كلنا العيلة المقدسة واحنا كلنا شعبه واحبائه واولاده فده تدبير الهي وتصير العذراء مريم ما هياش ام مثلا يسوع ويعقوب ويهوذا وسمعان ويوسي وبس لا هتصير ام يسوع وام كل البشريه مفيش حد متميز عن حد مش ده احسن لنا ان العذراء ما يكونش ليها اولاد اخرين غير الرب يسوع فنصير احنا كلنا اولادها وهذا يؤكده موقف الرب يسوع عند الصليب لما قال لها هوذا ابنك على مين يوحنا وقال ليوحنا هوذا امك طب ما هي لو كان عندها اولاد غير المسيح كانوا اولى ياخدوها ويرعوها بعد ما ابنها البكر يموت لكن هو اداها ليوحنا قبل ان يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس طبعا خلي بالكم بعد ما الملاك بشرها بانها تحبل بالمسيح هي ذهبت الى اليصابات وقعدت عندها قد ايه ثلاث شهور ثلاث شهور فترة كافية ان يبان عليها الحمل فلما رجعت من عند اليصابات يوسف ارتاب في امرها بس هو في حالة حيرة يقول في باله مش ممكن البنت دي تعمل حاجة غلط مش ممكن مش ممكن انا ما شفتش بني ادم زيها دي بنت في منتهى النقاوة زي ال... زي الازاز الشفاف مش ممكن تعمل حاجة غلط طب وايه اللي باين عليه ده ويبدو انه من الخجل ومن الاحتشام ما يقدرش يفتحها في الموضوع المهابة بتاعت هذه الفتاة الصغيرة تخلي الشيخ الكبير دوت يخجل ان يتكلم معها في هذا الموضوع وهو رجل بار حسب الشريعة في تصرفين ممكن يعمل واحد منهم يشهرها بمعنى يفضحها ويروح يشتكي للكهنة يقول لهم انا العروسة بتاعتي اللي لسه ما اتجوزتهاش وجدت حبلى يجيبوها ويحكموا عليها بالاعدام ويقوموا شيوخ الشعب يمسكوا حجارة ويرجموها يموتوها والاجراء الثاني ان هو يطلقها يطلقها ويخلص منها لكن لو كان عرف ان البنت اللي معاه غلطت وغط وغطى على الخطية كان يبقى هو ايضا مدان حسب الناموس لان اللي يشوف حرامي وما يبلغش كأنه ايه سرق معاه فهو كان في حيرة طلقها طلقها وافقد هذه البنت الملاك اللي من ساعة ما دخلت البيت عندي اتملى بالنور واتملى بالنعمة واتملى بالروح القدس انا هخسر هذه العشرة الطيبة مع هذه الفتاة الصغيرة ولا اكشفها قدام الناس ويرجموها فيوسف رجلها اذ كان بارا ولم يشأ ان يشهرها أراد تخليتها سرا قال أنا بقى إيه أجيب اتنين شهود ونكتب ورقة الطلاق ونخليها سرا محدش ياخد باله وتبقى يا دار ما دخلك شر ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور كلمة متفكر معناها ما كانش مستعجل في اتخاذ القرار ومعناها ان هو قاعد متردد وشاكك يقول الله مش ممكن البنت تكون عملت حاجة غلط ربنا طبعا طيب باله ورساه إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس هنا الله تدخل بطريقة غير طبيعية عشان يطمئنه وعشان كمان يحافظ على عذراء مريم لان يوسف رجل كان بار والشكوك اللي في باله ربنا مقدر سببها فاراد ان هو يريح ملاك الرب قد ظهر له في حلم يوسف النجار مش واخد حقه كتير في الكنيسة بتاعتنا مش واخد حقه كتير لكن مسميه خادم سر التجسد وكان صديق للملائكة اهو ملاك جاله يطمنه بخصوص العذراء وملاك جاله قال له قم وخذ الصبي واذهب لمصر وبعدين في مصر جاله الملاك وقال له يرضى ارجعوا وبعدين سمعنا عن يوسف كان موجود ايضا لما كان الطفل يسوع عنده 12 سنه وتاه في الهيكل فهو انسان عامل زي الخدام اللي بيشتغلوا في السر والسكون والهدوء وبعيدا عن اعين الناس في واحد يخدم الناس كلها تعرفه وفي واحد تاني يخدم محدش عارف عنه حاجة يوسف من هذا النوع جاله الملاك في حلم قائلا يا يوسف ابن داود في سلسلة الأنساب مكتوب ان يوسف ابوه كان اسمه يعقوب فليه بيقول له يوسف ابن داود داود ده اللي هو ايه رأس العيلة وكأن الملاك بيفكره ان انت ابن داود فالطفل اللي اتولد في بيتك هيكون وارث مملكة داوود بالرغم مش ابنك بحسب الجسد لكن اهو ابنك بحسب الشرع يعني هيتكتب في شهادة الميلاد انه ابن يوسف فمن حيث الناحية القانونية الطفل المولود في بيتك هيبقى ابن الملك وارث وطبعا احنا عارفين كمان ان العذراء مريم نفسها من سبط يهوذا ومن بيت داوود هناخدها بالتفصيل لما ندرس سلسلة انساب المسيح اللي جت في انجيل متى وانجيل لوقا ندرس الاثنين مع بعض وفي سفر الرؤيا قيل عن الرب يسوع الاسد الخارج من سبط يهوذا وفي رسالة روميا معلمنا بولس الرسول قال عن ابنه الذي صار من نسل داوود حسب الجسد يبقى العذراء برضه من نسل داوود فهنا الملاك بيقول له يا يوسف ابن داوود لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك هنا تأخذ بمعنى تخليها في بيتك لانك انت بنيتك طردتها اتطردت خلاص من ضميرك انت كان في نيتك انك بعد قليل هتخرجها بره البيت لا ما تخافش تاخدها تاني لبيتك رجعها الى ضميرك لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك هكرر تاني هنا ان كلمة امرأتك وفي الآية رقم 19 يوسف رجلها هو رجلها وهي امرأته بالرغم ان هم مخطوبين بحسب النظام بتاع اليهود ان الواحد يخطب وتبقى دي مراته لكن تبقى فعليا مراته بعد ما يتجوزوا لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس الذي هنا رجع على المسيح لأن المسيح اللي فيها هو من الروح القدس مش من إنسان وهنا برضو لازم أقف شوية عند حتة ليه ما اتولدش المسيح من إنسان بالإضافة للكلام اللي قلته يعني انا قلت لكم عشان يبقى ابن الانسان مش ابن انسان واحد لكن كمان لان الخطية انتقلت من ادم لكل الاجيال عن طريق الزواج فعشان نقطع السلسلة دي بتاعت نقلة الخطية جه المسيح بدون اب الحاجة التانية ان بدون الاب مش ممكن الام تحبل الاب بيعطي لابنه حاجة اسمها الوجود لانه ما كانش موجود لولا الاب ما كانش يبقى الابن موجود والام بتعطي له جسد لان اللي بيت... الجسد كله بيتكون جوه بطن الام كل الجسد الاب يا دوبك يديله بذرة بذرة اللي هي الوجود فلان اي واحد فينا ما كانش موجود كان محتاج اب يديله الوجود وام تديله الجسد المسيح بالذات كان موجود بس ما كانش عنده جسد عشان كده مش محتاج اب كان محتاج ام تديله جسد فهو بذاته دخل بطن امه واخد منها الجسد لو ان المسيح جه زينا زيه من اب وام ما كناش نقدر نقول ان هو كان موجود قبل ما يتولد من العدرا موجود ازاي ما ليه اب هو اللي اوجده وكلمة اب بمعنى اصل فالمسيح اصله موجود مش محتاج واحد يديله اصل جديد والام هي الارض اللي بتدي الزرعة تدي الشجرة بتدي الجسد عشان كده المسيح كان محتاج أم يأخذ منها الجسد تقول لي طب ما كان مفروض ما يحتاجش خالص بصفته هو الله يجي ومعاه جسد من فوق ولا يحتاج أم ولا أب لو عمل كده ما كانش يبقى ابن إنسان كان هيبقى الجسد بتاعه جسد سماوي او جسد ملائكي او جسد الهي لكنه لا ينتمي الى عائلة البشر فالعذراء مريم كانت هي الرابطة اللي بتربط السماء بالارض هي البؤرة اللي حصل فيها اتحاد بين كل ما هو الهي وكل ما هو انساني بين اللاهوت والناسوت لو ما كانش كده كان يبقى احنا بعاد جدا عن الله وان الله جالنا من فوق بجسد خاص بيه جايبه من عنده خلقه بطريقته او عمله باي طريقة وما يبقاش الدم اللي بيجري في عروقه دم ادمي وكناش احنا خلصنا لان اللي يخلصنا لازم يكون من جنسنا ومن طبيعتنا الذي حبل به فيها هو من الروح القدس عشان كده احنا في قانون الايمان نقول ان المسيح تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء الاثنين اشتركوا مع بعض تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء بعدين نوصف هذا التجسد بكلمة تأنس والفرق بين كلمة تجسد وتأنس تجسد يعني أخذ جسد وتأنس يعني صار إنسان الاثنين يكملوا بعض لأن لو قلت أخذ جسد فقط فما هو جايز ما بقى ما بقاش إنسان أخذ جسد بتاع أي نوع من الكائنات لكن بنقول تجسد ده اللي حصل جديد إن هو ما كانش عنده جسد بقى له جسد وتأنس علشان نوصف التجسد دوت خاص بالطبيعة الإنسانية لكن مين عمل كده الروح القدس ومن مريم العذراء ودي نفس الكلمة اللي قالها الملاك وهو بيبشر العذراء الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم كلمة يسوع جاية من مقطعين اليه بتاعت يهوى يعني الله وسوع يعني مخلص يبقى يسوع معناها الله يخلص شوفوا حتى الاسم نفسه بيدل على لاهوته يسوع يعني الله يخلص تقول لي طيب ما هو كان في قبل كده واحد اسمه يشوع ليه ما قلتوش عليه ان هو الله لا شوف كمالة الآية تدعو اسمه يسوع لانه يخلص كلمة يسوع يعني الله يخلص والطفل ده هو اللي هيخلص يبقى الطفل ده هو الله غير ان واحد يتسمى يشوع ممكن لكن ما تقالش عن يشوع انه يخلص شعبه فاذا كنا بنقول الله وحده هو المخلص والمسيح سوف يخلصنا معناها ان المسيح هو الله وجاء في سفر اشعياء ايات كتير تقول انا انا هو مخلص وليس غيري فالله وحده يخلص يسوع الله يخلص لأنه يخلص شعبه طبعا اليهود وقلت لكم قبل كده قاعدين مستنيين حد يخلصهم من حكم الرومان لكن الملاك قال ليوسف يخلص شعبه من ايه من خطاياهم زي الكلمة اللي قالها زكريا عن يوحنا ان هو يعطي الشعب علم الخلاص بمغفرة خطاياهم الخلاص بالغفران وليس الخلاص من المشاكل ما زال لغاية النهاردة ناس يتساءلوا ليه الله ما يخلصنيش من الظلم الواقع عليا او من الاضطهاد او من عدم الترقية او من اذية الناس المحيطة بيا نقول له انت بتفكر في الخلاص بطريقة يهودية اما الخلاص في فكر المسيح فهو الخلاص من ايه من الخطية فاذا اردت ان تطلب من الله الخلاص قل له يا رب اغفر لي خطاياي كثيرة هو ده السؤال هو ده الطلب اللي قال لك اطلبوا اولا ملكوت الله وبره البر معناها غفران الخطيه يخلص شعبه من خطاياه وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا هنا ما قيل من الرب بالنبي يعني مين اللي بيتكلم الرب يتكلم على لسان النبي مش النبي من عندياته دي شهادة جميلة من العهد الجديد ان العهد القديم مكتوب بالوحي من الروح القدس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل كذا النبي هنا كان مين اشعياء لان الايه دي جت في اشعياء اصحاح سبعة ايه مهمه جدا هو معلمنا متى ما كانش عارف ان اشعياء اللي قالها يقول عارف طبعا بس انا يهمني اكتر ان الرب هو اللي قال لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هوذا العذراء الى اخره كلمة لكي يتم اخاف نفهمها على ان القصة حصلت عشان تتمم النبوة كأننا بنلفق احداث الانجيل عشان تيجي تتناسب مع النبوات هو اللي حصل العكس ان ربنا بعلمه السابق بيدبر وعارف ايه اللي هيحصل فبيسبق وينبئ اقول لكم زي ايه لما اقول لكم مثلا ابونا فلان داخل دلوقتي هيجي كمان شويه وشويتين ليه دخل هو دخل عشان ينفذ كلمتي ولا انا اللي قلت عشان عارف انه جاي خدين بالكم فربنا بعت لنا النبوات لانه عارف ان ده هيحصل عارف ومدبر ان عذراء هي اللي هتحبل وتولد فانبأنا بيها قبلها ب 700 سنة ايام اشعياء وجات النهارده تتحقق لكن مش مش العكس ان يبقى النبي قال كلمة وبعدين ربنا اضطر ان هو يحققها له لكي يتم ما قيل بالانبياء لا هو النبوة بتسبق الحدث بسبب ان الله يعرف الاشياء قبل حدوثها ويبقى هنا الاصل هو المسيح مش النبوة الاصل هو المسيح مش النبوة فوزى العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل طبعا يدعون دايما يكون الاب هو اللي بيسمي ابنه ويمكن عشان كده الملاك قال ليوسف تدعو اسمه يسوع انت اللي هتسميه يسوع الاب هو اللي بيسمي الابن بس انت بالذات لك سلطان ان تسميه بس بالاسم اللي السما تديهوله مش انت من عندك لانك ابوه في المنظر مش في الحقيقه فهتسميه قدام الناس يسوع لكن الاسم انت واخده من السما وكلمة عمانوئيل قال يدعون اسمه عمانوئيل إشارة لأن ملوش أب حسب الجسد فالبشرية كلها هتسميه عمانوئيل يعني مرة خلى يوسف يسميه يسوع ومرة يخلي البشرية كلها تسميه عمانوئيل وطبعا عمانوئيل هنا معلمنا متى بيفسرها الذي تفسيره الله معنا عما يبقى معنى إيل الله الله معنا الله معنا كان معنا منذ زمان بس النهاردة بالذات في ميلاده هيبقى معنا بصورة جديدة كان الله كائن في الخليقة وفي البشرية قبل السقوط وبعد السقوط ولم يترك شعبه وكان معاهم في البرية وكان معاهم في عبور البحر وكان معاهم أيام ذلهم وأيام نصرتهم ولم يتركهم لحظة لكن كل دوت لا يقارن بأنه صار معنا لما اتولد من العذراء مريم واحنا بنفتخر بهذا ونقعد نقول في اللحن لحن بقوره عمان وإيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس ونقول في الإسمة في القداس فوذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمان إيل إلهنا الله معنا الله ارتضى أن يكون معنا لكن لسه في ناس مش راضية ان هم يكونوا مع الله الله ارتضى ان ينزل الينا لكن لسه في ناس مش مش راضية ان هي ترتبط بيه بل بالعكس يقول عنهم سفر ايوب يقولون لله ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر هو رضي ان يكون معنا فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما امره الملاك واخذ امراته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع هنا يوسف كان سريعا في تنفيذ الكلام بتاع الملاك مجرد قام من الموت فعل كما امره الملاك وطبعا بكل تاكيد قعد يحكم على العذراء مريم يقول لها سامحيني يا بنتي سامحيني انا فكرت فيكي غلط انا ما كنتش عارف ان انا عندي هذا الشرف وهذه الكرامة ان يولد الله في بيتي انا كنت بغباء ناوي اطردك واتحرم من هذه البركة الى الابد كأنه عامل زي بطرس لما شاف المعجزة قال للمسيح اخرج من سفينتي اخرج ايه انت مش مش تفرح ان المسيح عمل لك المعجزة يقول له انا خاطي ما ينفعش تدخل في سفينتي يوسف كان هيعمل زي كده لولا ان الملاك انقذه وقال له لا تخف يا يوسف قصة ميلاده بقى جت في انجيل لوقا نطلع مع بعض الاصحاح الثاني في انجيل لوقا يقول وفي تلك الايام تلك الايام التي ولد فيها يوحنا المعمدان لان اخر القصة كان ميلاد يوحنا المعمدان وبيكمل يقول وفي تلك الايام بعدها بقد ايه ستة شهور ستة لأن في الشهر السادس جه الملاك جبرائيل يبشر العالم فبينهم ستة شهور وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة أغسطس قيصر ده اللي هو إمبراطور الدولة الرومانية ده اللقب بتاعه هو كان اسمه اوكتافيوس الامبراطور ده اسمه اوكتافيوس وكلمة اغسطس يعني المحترم المبجل لقب وقيصر يعني الملك زي ما كان زمان ملك مصر اسمه الفرعون وكل ما يجي ملك اسمه الفرعون فكان كل ما يجي امبراطور لروما يسموه اغسطس قيصر صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكون الاكتتاب ده زي الاحصاء عشان يعرف عدد الناس اللي هم خاضعين ليه نوع من التعداد اللي فيه بيبين مجد المملكة لما يقول انا خاضع ليا كذا مليون بني ادم وفي نفس الوقت علشان يحدد الضرايب ويعرف ايه الثروة اللي هتدخل لخزينة الدولة من عدد الناس اللي موجودين طبعا هذا الاكتتاب كان يحصل دايما لما يكون الدولة في حالة سلام مش في حالة حرب لما يكون في حرب محدش فاضي للاكتتاب يبقى كل مجهود الدولة متركز في الحرب فالاكتتاب هنا بيدل على استقرار الدولة استقرار الدولة وحالة السلام اللي فيها كان من المناسب أن يولد رئيس السلام في فترة فيها سلام وهذا الاكتتاب الأول جرى حدث يعني إذ كان كيرينيوس واليا والي سوريا ليه هنا بيكتب أسامي القيصر والوالي عشان يؤكد تاريخية الحدث ما هواش أسطورة ده أيام فلان وأيام فلان حاجات معروفة وتاريخ مكتوب المسيح الإله الذي قبل الدهور وفوق الأزمان بتجسده دخل الزمن وبقى ليه تاريخ ميلاد وبقى ليه عيد ميلاد وبقى فيه زمن معين بوالي وامبراطور عشان كده احنا كمان في الصليب بنقول ان هو صلب على عهد بيلاطس البنطي نوع من تقرير حقيقه أن المسيح لم يكن أسطورة من وراء التاريخ ولكن ده قصة حقيقية حصلت في الزمان وفي مكان محدد هي قلتها لكم قبل كده لما يجي واحد يقول لنا الإنجيل محرف أقرب سؤال نقول له طب إمتى في عهد مين في عهد عبد الناصر ولا الملك فاروق ولا الملك فؤاد ولا امتى يعني لو ما عرفش يثبت التاريخ يبقى كلام بيقوله كلام هجس لكن لو قال لك يوم كذا وفي الحته الفلانيه وبيد فلان وفي عهد فلان يبقى كلام مظبوط فاذا جينا قلنا المسيح اتولد كده وما قلناش امتى كان ممكن الناس تشك في القصه يقولوا ده يا عم دي اساطير زي بتاعت قدماء المصريين وغيره لكن لا دي حقيقة تاريخية هذا الاكتتاب كان بتدبير من أغسطس قيصر لأغراض خاصة ولكن كان في وراء أغسطس قيصر يد إلهية بتحرك الدنيا إذا كان هو ليه أغراض خاصة لكن ربنا كان ليه هدف تاني أن المسيح يولد فين في بيت لحم لان هم عايشين في الناصرة والمسيح لازم يولد في بيت لحم فما فيش مانع اغسطس قيصر يعمل اللي عايز يعمله والله يستخدم تدبيرات البشر لتحقيق اغراضه احنا دايما بنؤمن كده ان حياتنا في ايدين ربنا مش في ايدين الناس خلي الحكام ياخدوا قرارات والرؤساء اللي حوالينا في الشغل ولا في اي حتة يعمل اللي عايز يعمله وفي الاخر ربنا هيستخدم كل اللي بيعملوه لمجد اسمه القدوس ولمصلحتك انت لا شك ان كان احسن للعذراء مريم ان هي ما تسافرش المسافات الطويلة دي وهي حبلى في الشهر التاسع على وشك الولادة كان أحسن لها تقعد في بيتها في الناصرة تولد على سريرها في مكان نظيف مكان مريح وحواليها ناسها ويساعدوها ايه اللي شحطتها في الظروف دي واديكوا شفتوا راحت ولدت في مغارة وفي مزود بقر لا ناس بتشفق ولا ناس تعرف ولا مكان مريح ولا ظروف نظافة تليق بواحدة بتولد بالنظرة الإنسانية العادية بدون تدخل الله نقول إيه اللي خلى أغسطس قيصر يطلع القرار ده اليومين دول إحنا ناقصين شحططة البنية بتولد وتعبانة أه لو احنا نقدر نعتفي من هذا المشوار وما نروحش الرحلة الصعبة دي ونقول للسلطات ان احنا عندنا ظروف لا العذراء ويوسف النجار قالوا احنا في ايدين ربنا اللي عايز يعمله وكانت ايد ربنا تقصد ان يولد المسيح في بيت لحم فذهب ذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته يقولوا كان ممكن هذا الاكتتاب يحصل ان كل واحد في مكانه يعمل الاحصاء بتاعه ايه اللي يخلي الناس تتنقل قالوا بالرغم ان هو كان ممكن كده لكن نوع من التكريم لليهود الامبراطور قال اليهود بالذات كل واحد يكتب في مدينته لان هم بيعتزوا جدا بمدنهم وببلادهم الاصليه يعني كمان كان ممكن يحصل الاكتتاب والعذراء ما تسافرش من الناصرة لبيت لحم لكن كان الامبراطور بيحقق قصد الله يفكرني بالآية اللي بتقول قلب الملك في يد الله حيثما شاء يميله فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داوود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داوود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى جيد للرب يسوع أن يولد في مدينة داوود لأن هو الملك هذه المدينة مدينة محبوبة ولها ذكريات في الكتاب المقدس كلمة بيت لحم معناها بالعربي بيت الخبز لحم كلمة عبرانية معناها خبز العجيب ان الكلمة في اللغة العربية معناها لحمة ايه اللي يخلي الخبز لحم الا سر الافخارستي المسيح هو الخبز كان لازم يولد في بيت الخبز بيت لحم هو الخبز النازل من السماء وانتوا عارفين لغايه دلوقتي الاوضه اللي بنعمل فيها القربان اسمها ايه بيت لحم اي كنيسه فيها بيت لحم وفي الاديره عندنا كل اللي معدي من قدام بيت لحم يقول كده السلام لبيت لحم مدينه الانبياء وعندنا تقليد حلو في الدير يقول طبعا في دير الرهبان هم اللي بيعملوا القربان وهم قاعدين يدقوا القربان يصلوا مزامير ويقولوا ان العذراء حاضره معانا يقعدوا في بيت لحم بمنتهى الوقار كانهم في المسبح كله بيدق القربان واحد واقف يصلي المزامير بصوت مسموع واحيانا كتير رئيس الدير بنفسه يحضر دق القربان ده احتراما وتوقيرا لان ده بيت لحم اللي فيه العذراء حاضرة بيت لحم كانت قرية قريبة من اورشليم واورشليم هي المدينة اللي فيها الهيكل والعبادة والكهنوت وكأن المسيح قال انا هتولد في بيت الخبز وهبقى جنب اورشليم علشان هبقى انا الكاهن الاعظم اللي هيدخل هيكل اورشليم ويهده ويبني هيكل جديد والهيكل الجديد اللي هيبنيه هو هيكل جسد الطاهر وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل أعجب من الخيال أن الله يولد في مزود بقر ويولد في ظروف هادية ولا حد حاسس بيه لكن هو كان عايز كده لم يأتي المسيح ليتشرف بالمكان الذي يولد فيه لكن جاء ليشرف المكان اللي اتولد فيه وبصراحة برضو حكاية ولادته في المزود دي لها معنى جميل مفروض طبيعي مين اللي اتولد في المزود ده في الزريبة ذبيح بقرة جاموسة خروف شاه حمل طب والمسيح ايه هو الحمل يبقى انسب مكان يتولد فيه فين في الزريبة عشان يقول انا الحمل ولا شك ان كان موجود في المزود دوت في المكان ده ناس رعاة ده غير اللي بشرهم الملاك بعيد وجابهم يبقى اول ناس يشوفوا الطفل بيتولد هم مين الرعاة والرعاة نقول لهم انتوا بترعوا الغنم ليه يقولوا علشان الناس تيجي تشتري مننا وتروح تقدم ذبيحة يعني الرعاة دول كأنهم مقرسين لخدمة الله أساسا بيرعوا الغنم عشان يتقدم ذبايح الغنمة اللي تطلع فيها عيب الناس يشتروها وياكلوها واللي تطلع سليمة تبقى ذبيحة طبعا الراعي الصالح الشاطر اللي حافظ على الغنمات بتاعته لا فيها مرض ولا فيها جرب ولا فيها عيب ولا فيها كسر عشان تتباع بثمن كتير وتروح لربنا واللي منه بيعيب هيبقى كسر يتباع بثمن اقل ويروح اي حته فهؤلاء الرعاة كانوا مهتمين ايضا بالذبيحة ايه اللي شاغل بالهم ليل نهار الذبيحة فكان من اللائق ان يأتي الذبيح الحقيقي ليولد لهؤلاء المهتمين بيه ومستنيين مش بس اتولد في بيت الخبز بيت لحم ولكن ايضا ولد في مزود عشان يقول انا هو الخبز الحقيقي النازل من السماء وانا هو الحمل الذي يحمل خطية العالم قمطته واضجعته في المزود اذ لم يكن لهما موضع في المنزل عار على البشر ان لما يجي ربنا ما يلاقولوش مكان في المنزل ويلاقي مكان عند الحيوانات وانا عايز اسأل نفسي وانت تسأل نفسك اذا جاء المسيح الان الينا هيجد موضع في المنزل في قلبي ولا هنرميه في الزريبة وكان في تلك الكورة رعاة متبدين كلمة متبدين يعني بدو والبدو جاي من كلمة البادية يعني الصحراء متبدين يعني قاعدين في الصحراء يحرسون حراسات الليل على رعيتهم هؤلاء أيضا مهتمين بالرعاية ودول إشارة للكهنة اللي بيرعوا رعية الله ويحرسون حراسات الليل معناها سهرانين ومعناها أمناء في خدمتهم الغنمات نايمة وهم سهرانين حواليهم وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما كان هؤلاء الرجال يستحقون أن تأتي إليهم بشارة الميلاد لأنهم سهرانين وبيرعوا ومهتمين ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حوله لاحظوا هنا قصة ميلاد المسيح كم مرة الملائكة يجوا من السماء عشان الطفل يسوع يتولد عاود احسبوها كده مرة لما جه عشان يبشر بميلاد يوحنا ومرة لما جه يبشر بميلاد المسيح ومرة هو لما اتكلم مع يوسف وقال له ما تخافش وادي مرة جم يبشروا الرعاة ولسه ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب لا يوجد فرح أعظم من هذا الفرح الذي حل على البشرية في هذه الليلة المقدسة اللي فيها يتولد رب المجد لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داوود مخلص هو المسيح الرب ولد لكم فاكرين في القصة بتاعت الملاك لما اتكلم مع زكريا قال له أليصابات تلد لك تلد لك لكن المسيح ولد لكم لأنه مش لحد ده للبشرية كلها ولد لكم اليوم في مدينة داوود مخلص مدينة داوود يعني هيبقى ملك وادي كمان صفة مخلص وبعدين كمان صفة المسيح وصفة ايه الرب اربع صفات الملك والمخلص والمسيح والرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود نقول له يا ملاك الرب انت بتتكلم جد بقى ممكن يكون ملك ومخلص والمسيح والرب واتولد في مزود مين كان يفطن لهذا ومين كان يصدق لكن اهو الهنا المتضع اللي علمنا ان احنا كمان يجب ان نكون متضعين وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة الله له مجد في الأعالي ومن المجد بتاعه أن, يت... أن يخلص البشر خلي بالكم مجد الله أن البشر يخلصون لدرجة قيل عن المسيح لم يكن الروح القدس قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد مجد يعني اتصلب مجد المسيح في الصليب مجد الآب السماوي إن الابن يصلب ويموت من أجل البشر إحنا بنفكر المجد هو العظمة والأبهة والهيلمان لكن الطفل اللي في المزود ده هو ده المجد لله في الأعالي مجد البشر شيء ومجد الله شيء آخر وعلى الأرض السلام لأن جاء رئيس السلام جاء المخلص اللي هيمحي الخطية اللي مسببة للإنسان القلق والحزن وعدم السلام أو ما يمسحها يرجع للإنسان سلامه وبالناس المسرة معناها الله سرة بالناس الله فرحان بالناس وبالناس المسرة معناها كده الله سر بالناس ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب ما كدبوش خبر وما تشككوش لكن قالوا يلا نروح دلوقتي ونبص مع انهم كانوا في الليل بيحرسوا حراسات الليل فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المزود منظر الهرهم الملائكة فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي لألهرهم الملاك وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعب طبعا ساعة ما الطفل يسوع اتولد الناس اتجمعت اللي موجودين في الفندق واللي غيره جميع يشوفوا المنظر العجيب طفل بيتولد في مزود وبنت صغيرة وبتاع وبعدين شويتين كمان لقوا الرعاة جايين بالزفة بتاعتهم يقولوا فكل الناس تجمعوا كل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم عن الرعاة من الرعاة وأما مريم أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها ايه العقل وايه الرزانة وايه التقل وايه المهابة وايه القداسة ايه ده الدنيا تهيج وهي قاعدة في منتهى الوقار كل بيتكلم وهي قاعدة تسمع وتحفظ ولا فتحت بقها ولا قالت ده ابني هو الله ولا قالت ده الملاك قال ولا الملاك عاد فيش صمت وهدوء ووداع أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها متفكرة يعني متأملة إنسانة عميقة إنسانة داخلة لجوه في واحد يبقى كده إيه بر كل حاجة بر في واحد عميق كل حاجة جوه ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه